ناخد واحدة كمان إن لم من إنجيل يوحنا إصحاح 12 عدد 20 وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد ده الأسبوع الأخير من حياة ربنا يسوع فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع فأتى فيلبس وقال لاندراوس ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع أما يسوع فأجابهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي إن كان أحد يخدمني يكرمه الأب الآن نفسي قد اضطربت ماذا أقول أيها الآب نجيني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدته وأمجد أيضا فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد وآخرون قالوا قد كلمه ملاك أجاب يسوع وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت والمجد لله دائما ربنا يسوع له المجد حضر ثلاث أعياد فصح أثناء خدمته على الأرض وفي كل عيد كان فيه أحداث بتحصل وده العيد الأخير ده آخر عيد حضره لأنه اتمسك فيه واتصلب فيه فاليهود بيجوا من البلاد يحضروا العيد من بدري يعني بيجوا أحيانا من يوم حد الزعف دلوقتي بالنسبة لنا حد الزعف يعني يوم 10 نيسان بيسموهم يهود الشتات اليهود المشتتين في البلاد منهم ناس يونانيين هنا مقصود يونانيين في لغتهم لأن اليهود كانوا في كل جيل مشتتين موجودين في كذا بلد فطبعا دول سامعين عن ربنا يسوع دي ثالث سنة خدمة أو في آخر حاجة آخر مرحلة فكل العالم سمع عن معجزات ربنا يسوع وأورشليم كلها بتتكلم عنه ومستنين يا ترى هيظهر في العيد ولا مش هيظهر من كتر ما هم عارفين ان اليهود متربصين له في كل حتة لان متغاظين منه فكان في يونانيين يعني يهود من اللي حاضرين العيد صعدوا ليسجدوا دي تؤكد ان هم يهود لانهم هيسجدوا في الهيكل لربنا ده معناه دول مش وثنيين مش امميين لا دول يهود بس يونانيين فتقدم هؤلاء إلى فيلبس عرفوا أن فيلبس ده واحد من الخاصة يعني من الاثناشر الذي من بيت صيدا الجليل دي لما نرجع ليوحنا واحد نعرف ازاي فيلبس ارتبط بالمسيح في بداية دعوته خالص من بلديات ربنا يسوع يعني من الجليل برضه فكلهم لكنتهم لغتهم فلاحين زي بعض هو وربنا يسوع وبطرس كلهم ليهم لكنة كده من الجليل إنما يسوع من ناصرة الجليل في لبس من صيدا الجليل فاهمين إزاي وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع هم سامعين عنه فنفسهم يشوفوه طبعا بالنسبة لفيلبس يعني يتهيألي إحساس جميل بقى إنه يا كل الأجانب كمان عاوزين يتفرجوا على المسيح بتاعنا فخر يعني وبقى فيلبس ده بقى مركز يعني الأجانب جايين يقولوا له ممكن نشوف المعلم بتاعكم هو طبعا مش عارف انطباعات ربنا يسوع يحب يقابل الناس دول ولا لا هو بيرفضش حد فأتى فيلبس وقال لندراوس يبدو كانوا أصحاب وتبان من أول إصحاح يوحنا على فكرة بلديات الناس دول فقال بعض التفاصيل اللي مش موجودين في بقية الأناجيل فراح ميل على اندراوس صاحبه وراحوا هما الاثنين ليسوع يقولوا له ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع غالبا كانوا متوقعين ان المسيح يقول طبعا تفضلوا اهلا وسهلا وده نوع من المجد انه الناس الاجانب جايه تشوف المسيح ده انما فوجئوا بكلام غريب شوي اما يسوع فاجابهما قائلا قد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان في الغالب فهموها أخيرا الناس عرفت يعني الحقيقة وعرفوا كرامة ابن الإنسان وعرفوا من هو المسيح والناس جاية له من آخر الدنيا تتفرج إنما المسيح بيتكلم في موضوع تاني أي مرة يقول فيها كلمة الساعة يقصد إيه الصليب على طول هو كل تركيزه من ساعة ما جه على الأرض على الصليب على الفداء حتى لما ابتدى خدمته في عرس خان الجليل ما كانش لسه حد عارف سر العذراء ميلت عليه وقالت له ليس لهم خمر قال لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد انت مستعجلة على صلبي ليه هي معناها كده ما هذا لو ابتديت السكة دي خلاص هتنتهي بالصليب فانت ما تستعجليش على الصلب لم تأتي ساعتي بعد قال لهم خلاص جت الساعة ما هو ده العيد اللي هيتصلب فيه بعد أيام أو ساعات يقولوا بعدها بيوم لأن من إصحاح 13 الحديث جوه خميس العهد من إصحاح 13 اللي جاي ده من 13 ل 17 كل ده يوم خميس العهد فخلاص قبل الصليب بيومين قال لهم قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان يبقى ربنا يسوع بيتكلم عن مجد تاني خالص هما حسب تصورهم مجد الشعبية والأجانب والعز والفخر بتاع الناس إنما هو بيتكلم عن الصليب وهنا قال بقى الكلمة بتاعتنا الحق الحق ولما ربنا يسوع يقول الحق الحق ده إعلان مهم أوي يعني لازم إيه ناخد بالنا كل مرة يقول الحق الحق يعني تقف تركز بقى دي حقيقة والحقيقة دي دايما الحقائق إعلانات إلهية يعني إيه مين يعرف الحق محدش إلا ربنا هو الحق فلما يقول الحق الحق خلي بالك دي حقيقة تلف الدنيا وتدور وتطلع هي دي الحقيقة مهما الناس قالت غير كده هو اللي عارف الحقيقة وهو اللي بيقول الحقيقة كلمة الحق يعني الحقيقة الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير تعالوا نفكر بقى في الآية دي مين حبة الحنطة ربنا يسوع نفسه وبيتكلم عن نفسه كتير بأمثال هو المثل في معناه المباشر أن حبة الحنطة الصغيرة دي حتة قمحاية صغيرة ما كانتش تتزرع وتموت في الأرض الحبة بتموت لما تدفن في الأرض مش هتطلع سنابل مش هتطلع قمح مش هتجيب ثمر لو فضلت بره هتفضل حب لكن إن ماتت يعني لو اتدفنت هتجيب ثمر فدي فكرة بسيطة أو معروفة إن أي بذرة هتفضل لوحدها ملهاش قيمة في ذاتها إنما لو اتزرعت في الأرض وكبرت حتى لو خدت وقت تأتي بثمر كثير شبه المثل اللي قاله في أمثال الملكوت قال يشبه ملكوت السبوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها فصارت شجرة ضخمة تتآوى فيها طيور السماء حبة الخردل دي أصغر من حبة الحنط إنما قد ما هي سمسمة صغيرة كده لو اتزرعت بعد سنين بتبقى شجرة كبيرة حتى الطيور تعشش فيها الطيور اللي كانت ممكن تاكلها وهي حباية يعني ايه حبة الحنطة تقع في الأرض وتموت الأول نطبقها على ربنا يسوع المسيح لما يقول إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض أول إشارة هنا إن المسيح ينزل الأرض التجسد تقع في الأرض مكان المسيح مش الأرض مكانه الطبيعي السماء هو غريب عن الأرض إنما عشان يجيب ثمر عشان يكسب الناس للملكوت عشان يدخلنا السماء لازم ينزل من السماء للأرض لازم يقع على الأرض وحتى كلمة يقع دي يعني يعني وقع فاهمين ازاي مش نزل حتى وقع وقع دي معناها انه قد كده محبته شدتنا او اتهبت على الارض من كتر ما هو بهدله يعني الارض دي مش حاجه يعني عليها القيمه بالنسبه لربنا يسوع لكن ما فيش ثمر يجي غير كده لازم المسيح يتجسد ودي اهم عقيده عندنا في المسيحيه اهم ايمان بندافع عنه ان المسيح لازم يجي ان ربنا لازم يتجسد يقولوا لنا انتم مجانين ما بتفكروش نقول لهم بصوا دي الحقيقه الحق الحق ان لم تقع حبه حنطه في الارض وتمت ما فيش خلاص ومحدش هيروح السماء ولن يكون هناك ثمر وكلنا جهنم مفيش فايده لازم حبة الحنطة تقع في الأرض وتموت ملهاش سكة تاني حكاية الثمر والخلاص دي ودي حقيقة بيقولها المسيح وبيأكدها الحق الحق التجسد وراه تواضع شديد قوي لما يقول في فيليبي إذ لم يكن لم يحسب مساواته لله اختلاسا المسيح مساوي لله ليس خلسة يعني ايه يعني هو معادل لله مساوي لله في الجوهر إله من إله لكن بالرغم أنه واحد مع الآب في الجوهر أو من نفس جوهر الآب أخلى ذاته أخلى ذاته يعني ساب كرامته ساب مجده آخذا صورة عبد يبقى نزل من كونه سيد إلى عبد من كونه إله في مجده إلى إله متجسد في ذل البشر آخذا صورة عبد احنا اسمنا عبيد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان مش بس بقى إنسان عادي أطاع حتى الموت موت الصليب هي نفس الفكر تقع في الأرض وتموت عشان تجيب ثمر إذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب يبقى الحقيقة اللي لازم الواحد يستوعبها أن وقوع المسيح على الأرض ضرورة الناس اقتنعت ما اقتنعتش مفيش ثمر ومفيش مجد حقيقي من غير دي التلاميذ كانوا متصورين أن وعظات ربنا يسوع ومعجزاته كافية تلم الدنيا كلها قال لهم انتوا فاهمين الحكاية غلط انتوا فاكرين شوية المعجزات اللي عملت هتخلي الأجانب كمان تؤمن وتيجي كل ده مش هيفيدهم في حاجة القضية مش تعليم ولا معجزات الحكاية لازم تبقى فيها موت في الأرض عشان أجيب الثمر هم منبهرين إن الناس جاية تتفرج من آخر الدنيا وهو بيتكلم في حاجة تاني هو عارف بالظبط اللي يجيب الناس صح يبقى التجسد ضرورة ورا التجسد تواضع تقع في الأرض تقع في الأرض مسيح ليلتها بعدها بليلة وقع على الأرض وهو بيصلي ركع على الأرض آآ آآ تذلل بقى شكله صعب وعرقه كقطرات من الدم وحزن شديد قوي يقول لها يقول للتلاميذ نفسي حزينة جدا حتى الموت جه الوقت اللي اقع في الارض وموت عشان اجيب الثمر فمن اجل هذه الساعة قد اتيت انا عارف ان انا جاي عشان الساعة دي كمان يقع في الأرض ويموت إشارة إلى مش التجسد بس إشارة للصليب طبعا لازم المسيح يجي الأرض ويموت في الأرض عشان يجيب ثمر كتير يبقى موت المسيح ضرورة عقيدة التجسد والفداء ما نعرفش أبدا نعيش من غيره مفيش حقيقة تاني في الدنيا أهم من الحقيقة دي هي دي اللي تجيب الثمر هي دي اللي تطلع حياة إنما من غير كده مفيش حياة ويقول لو ما عملتش كده تبقى وحدها تبقى وحدها عن ايه الابدية لمين الابدية لربنا انما ربنا هيفضل للابد لوحده محدش من البشر هيدخل مع الابدية إلا لما يعمل اللي بيعمله ده إنه ينزل الأرض ويموت عشاننا كده لا يبقى وحده كده يلم ولاده معاه يلم كل آدم وبنيه اللي هيدخلوا من باب الإيمان ياخدهم معاه السماء فلا يبقى وحده إنما غير كده كان يبقى وحده كمان فكرة حبة الحنطة تقع في الأرض وتمت ليه استخدم كلمة حبة الحنطة حبة الحنطة بيعملوا منها ايه الخبز العيش العيش بيتعمل من حبوب القمح هي إشارة بعيدة لفكرة ايه كمان ايوه انه المسيح له المجد هيقدم نفسه اكلا عادة لما تيجي تاكل اكلة يعني حيوانية بتذبح الخروف وبعدين تطبخه وتاكله فالمسيح لو المجد قال وماله انا اموت عشان ابقى اكل للناس لما اكون اكل للناس مش هبقى لوحدي هجيب ثمر كتير انما لو مخلي ما بقتش انا اكل للناس هيفضلوا ياكلوا من التراب بتاعهم ده ويرجعوا التراب تاني انت يا ادم من التراب والى التراب تعود انما لما يجي المسيح من السماء ويموت ويصير لنا أكلا كده احنا بناكل أكلة سماوية يبقى ممكن نرجع السماء من خلال الأكلة دي فكأن الآية دي تنطبق على ثلاث حقائق في منتهى الخطورة أن المسيح لابد أن يتجسد يقع في الأرض ولا بد أن يموت ولا بد أن يصير أكلا حتى يأتي بثمر ثلاث حقائق تجسد ضرورة موت المسيح ضرورة الإفخارستية ضرورة جسد والدم بدونها مفيش ثمر والثمر كتير بقى طب يا رب الكلام ده عليك ودينا على قد تفكيرنا فهمنا طب احنا مالنا بقى بالموضوع نعمل ايه بقى شوفوا بقى احنا مسيحيين يعني المسيح له المجد هو البكر هو اول الصف وكلنا في ديله فاحنا مطلوب مننا التلاتة طب ازاي التلاتة مطلوب نتجسد ما احنا اساسا بشر انما مطلوب نقع في الارض نقع في الارض يعني ايه شوفوا احنا بشر بس مناخيرنا فوق بصراحة يعني كلنا بنتعالى عن التراب اللي تحت رجلينا كلنا عينينا في السماء وربنا اللي في السماء عينيه في الارض هو اتزل ونزل الارض عشان يرفعنا السماء اللي عاوز بقى يجيب ثمر مع ربنا يرجع تاني يقع في الأرض يعني لازم يتعلم التواضع اللي ورا التجسد احنا مش هنتجسد احنا بشر انما اللي لازم نتعلمه من ربنا يسوع لكي نأتي بثمر كثير كلمة التواضع دي كلمة مهمة قوي والحقيقة صعبة قوي بالرغم ان البشر على رأي بعض القديسين منهم يوحنا الدرجي يقول التواضع ده كلمة لا تليق بالبشر لأنه هينزلوا عن إيه ما هم أساسا تراب ينزل أقل من كده في إيه مفيش أقل من كده فمفيش حاجة اسمها تواضع إنما لا على الأقل يفتكروا إن هم تراب على الأقل يقع في الأرض عارف لما تخلي تلاقي واحد خال واسع تقول له خليك خليك في الأرض خلي رجلك على الأرض بالراحة شوية مالك ماشي كأنك رأسك في السماء ومناخيرك في السماء اقع على الأرض شوية خليك في الأرض شوية خليك عارف يعني ايه الأرض التذلل والتواضع يجيب ثمر كتير قوي أقول شوية أمثلة موسى النبي موسى النبي شاف ربنا بعينيه واتكلم مع ربنا وسمع صوت ربنا وبقى في وقت عينيه وشه منور الناس مش قادرة تبص في وشه وراه نص مليون ناس إنما موسى النبي عارف إنه لن يأتي بثمر كثير إلا لما يعمل إيه يقع في الأرض فكان في كل مشكلة يسجد ويخبط راسه في الأرض لما يحط راسه في الأرض يأتي بثمر كثير كل الدنيا تتصلح احنا مش عارفين يعني ايه الواحد لما يقع في الارض دي يأتي بثمر كتير لو الكنيسة كلها تعرف تقع في الارض يعني تتكسر زي المسيح وتنسحق وتتضع العالم كله يرجع لربنا تأتي بثمر كثير إنما كل واحد فينا باصص على مجد الدنيا وعاوز يبقى له منظر كده في الدنيا يبقى مفهمش الحقيقة بتاعة الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها إيه اللي مخلي الكنيسة لوحدها أحيانا ما بتجيبش ناس لأنها مش عارفة تقع على الأرض مش عارفة تتكسر الناس بتتسابق في المراكز والمناصب وكل واحد بيدور على كرامته وحاجات مش تبع خالص ربنا يسوع عشان كده بعدها بإصحاح على طول هيعمل المثل ده هيقعد هيقعد التلاميذ ويقعد هو تحت رجليهم ربنا يسوع له المجد ويغسل رجليهم وهم كلهم مستغربين المنظر ده جديد مش طبيعي أنتم تقولون أني أنا السيد والمعلم وحسنا تقولون لأني أنا كذلك فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم يجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أرجل بعض وقعوا في الأرض شوية واغسلوا رجلين بعض اخدموا على بعض خلي السبق لتحت مش لفوق خلي السبق مين اللي ينزل تحت رجلين التاني مش مين اللي يطلع فوق راس التاني رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا من أراد أن يكون فيكم سيدا فليكن للجميع عبدا من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن آخر الكل لكي تأتوا بثمر كثير لو عايزين تجيبوا الناس لربنا في خادم فاكر ان الخدمة سلطة مركز عشان كده ما بيجيبش ثمر انما الخادم اللي عاوز يجيب ثمر لازم يعرف انه خدام تحت رجلين كل الناس ده اللي هيعرف يجيب ثمر لربنا انما لو هو فاكر انه هيمشي الناس على هواه يبقى تبع الدنيا ده يبقى وحده في الاخر كل الناس تسيبه وتمشي لازم نقع على الارض شويه لازم نتعلم التواضع كل ما الانسان اتضع واتكسر كل ما جاب ناس كل ما بقى جذاب للناس يأتي بثمر كتير طب حكاية الموت هل ينفع احنا كمان نموت المسيح له المجد تجسد باتضاعه ثم فدانا بموته ثم صار لنا أكلا بحياته طيب الأولانية عرفنا ان احنا نحاول نتضح التانية نموت يعني ايه يقول كده من يحب نفسه يهلكه بقية الكلام ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية إذا كنت بره المسيح طبيعي كل اللي يشغلك انك تحافظ على حياتك انما جوه المسيح كل اللي يشغلك حياة الناس مش حياتك ويبقى مستعد تموت عشان خاطر الناس تهلك لكي يحيا الآخرين تاني من يحب نفسه يهلكه إذا حبيت نفسك قوي وعمرك اللي على الأرض أنت بتضيع عمرك أنت بتأذي نفسك وأنت مش دريان لأن كل همك يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة يا خيبتك بس كده يسمع كلمة صعبة قوي يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك ليه لأنك حبيت نفسك فأهلكتها هذه التي أعددتها لمن تكون قاعد تجري يمين وشمال وتوضب في فلوس ومراكز وتتخانق مع فلان وعلان ايه ده كله ده ما انا قلت لك الحقيقة الحقيقة لازم تقع في الارض وتموت عشان تجيب ثمر انت لو ما عملتش كده مش هتعرف تجيب ثمر من يحب نفسه يهلك ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابديه في نفس الأسبوع ربنا يسوع اتكلم عن ساعة موته مع تلاميذه قال لهم ينبغي لازم ابن الإنسان يسلم إلى أيدي اليهود فيقتلونه فقام بطرس قال له تعالى يا رب شوية عاوزك في حاجة حاشاك اوعى تقول كده بعد الشر عليك هو قال له بعد الشر قام ربنا يسوع اداله كلمتين في عظمه قال له ايه اذهب عني يا شيطان ده بطرس يا رب مش شيطان ولا حاجة ده لسه قبلها بشوية كنت بتقول له طوباك يا بطرس إنما لا تيجي تقول لي بعد الشر عليك أقول لك ابعد يا شيطان هو ده شر هو أنا لما بهدل نفسي عشان ربنا يبقى شر هو أنا لما أضيع عمري عشان ربنا يبقى شر هو أنا لما أنسى نفسي من أجل الملكوت يبقى شر ده أنت اللي بتقول لي الكلام ده تبقى شيطان الشيطان بيقول كده الشيطان بيقول لك خلي بالك من نفسك عشان ايه عشان التراب اللي هتدخل فيه بعد شوية بيضحك عليك انما من يبغض نفسه يحفظها الى حياة ابدية عندك استعداد تموت مع ربنا في خدمته في محبة الناس في طاعة الوصية في احتمال التجارب كل ده اسمه موت اللي مستعد يموت مع المسيح يأتي بثمر كثير حتى على المستوى الشخصي يعني ايه الثمر في منه انواع مش بس النفوس اللي تيجي ده ممكن يكون ثمرك انت ثمر الروح محبة فرح سلام طول انا الحاجات دي مش باينة علينا ليه مش باين فينا فرح الروح ليه محبة الروح ليه سلام المسيح الحلو ليه طول الأناة الحقيقي مش باين علينا الكلام ده ليه كلنا بنتعصب وبنفرك وبنهري وبنقلق وبنخاف لأن احنا مش عايزين نموت محدش فينا مستعد يحط راسه في الأرض وطبعا محدش فينا مستغني عن عمره أبدا ده نوع من الجنون يعني صحتك تصحى الصبح تلاقي نفسك ايه ما فيكش حل القداس لا السرير أولى طبعا طبعا الصحة أهم ربنا قاعد والقداس قاعد وابونا شغال كل يوم يا شغلانة وفي غير منه كتير انما هو انت مش واخد بالك من يحب نفسه يهلكها انت بتأذي نفسك كده انت مش واخد بالك انت مش بتنقذ نفسك انت بتأذي نفسك انما لما تيجي على نفسك انت هتجيب ثمر ما هو السهر ده والتعب ده والجهاد ده هو اللي هيخلي عندك محبة فرح سلام طول أنا لطف وداع تأتي بثمر كثير إنما ليه مش في حياتنا ثمر لا عارفين نحط راسنا في الأرض ولا مستعدين نموت فليس فينا ثمر احنا بس ايه كل واحد في الخدمة كمان بيدور على الكرسي اللي يقعد عليه يحافظ على مكانه الحكاية مش كده خالص المسيح ساب الكراسي وقعد على الأرض عشان يأتي بثمر كثير فهل الواحد عنده استعداد يبقى مستبيع في خدمة ربنا يجي على المنطق والعقل وحتى الصحة أحيانا من أجل الله ولا كل حاجة بتتحسب من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية إن كان أحد يخدمني كلام ليكوا بقى كخدام فليتبعني فليتبعني يعني ايه شايف المسيح عمل ايه امشي وراه امشي وراه ده بينتحر معلش انتحر المسيح بطريقته دي بيضيع نفسه ايه اللي يوديه العيد ده قبلها بصحين لما عمل معجزة العازر توما كان بيقول له ايه اللي يودينا اليهودية الساعة دي كل اليهود مستنينك تنزل عشان يخلصوا عليك قال له لازم انزل الدنيا نور لازم انزل يا توم فقام توما توما باستنكار يقول ايه فلنذهب نحن ايضا لكي نموت معه شكلها خسرانه خسرانه مش راضي يعني سوري مش راضي يسمع الكلام هينزل لليهود في العيد وهم كلهم مستنينه ده كلام ما هو ده الكلام ما هو من اجل هذه الساعه قد اتيت احنا عايشين بندور على الراحه والراحة هي الباب الواسع اللي بيدخل على ايه على جهنم ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي الى الهلاك وكثيرون يدخلون منه احنا بنعمل زي غيرنا كل الناس بتدور على الراحة فبما ان الناس كلها بتدور على الراحة خلينا ندور على الراحة طب ما هي الراحة دي باب جهنم انما الباب الضيق اللي فيه تعب اللي فيه تضحية اللي فيه تنازل اللي فيه اتضاع اللي فيه واحد بيقع على الأرض هو ده اللي يجيب ثمر ثمر في حياتك انت وثمر في حياة الناس هو ده اللي يخلي الكنيسة تبلع العالم بدل ما العالم يبلع الكنيسة ما هو العالم عاوز يبلع الكنيسة والكنيسة مطالبة من المسيح أنها تبلع العالم يعني يبقى العالم كله كنيسة اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع للخليقة كلها ده أمر المسيح كده طب هنجيب العالم ازاي يا رب احنا عارفين نجيب أهالينا وأصحابنا أيوة ما انتوا مش راضيين توطوا راسكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير من يحب نفسه يهلكها من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمين طب مكانك فين النهاردة يقول على الجبل حاضر يا رب جايين لك الجبل مكانك فين النهاردة في المركب حاضر يا رب نركب المركب مكانك فين النهاردة بتهزق شوية من اليهود طب نفكر نفكر ينفع نقف جنبك وانت بتتهزق ولا ملهاش لازمة مكانك فين النهاردة جسماني بستنى حكم الإعدام لا زودتها بقى يا رب ايه الحكاية دي ايه الحكاية ده انت في ايدك كل حاجة ليه البهدلة دي طيب مكانك فين النهاردة عريان على الصليب إن كان أحد يتبعني إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي اللي عاوز يخدمني صحيح يقول لي أنت فين يا رب أنا جاي أقعد معاك لا صعبة احنا عاوزين في التجلي بس انت فين يا رب في المجد احنا عاوزين جنب ايليا وموسى بس ده اخرنا زي الست الطيبة أم يوحنا ويعقوب لما داخل على أورشليم قالت له بص قبل ما تدخل نتفق العيال دول ثلاث سنين ونص ما سابوكش أولى من غيرهم واحد على اليمين وواحد على الشمال المسيح باتضاع قال لها انت مش عارفة بتطلبي ايه اللي على اليمين حرامي مصلوب واللي على الشمال حرامي مصلوب هي مش فاهم هي فاكرة ايه رئيس وزراء ورئيس مجلس شعب مثلا قال لها انت مش عارفة بتطلبي ايه قالت له مش مهم عارفة ولا لا انت ملك وشكلك داخل تقعد على العرش قال لها استطيعان ان يشرب الكأس التي اشربها انا قالت له طبعا جاتش على كأس يعني هي مش فاهمة حاجة مش فاهم لما قال لها انت قلتي هيشربوا هيشربوا هيبقى واحد منهم اول شهيد في الرسل يعقوب والتاني اخر واحد هيروح السماء يوحنا بن زبدي هيتبهدل العمر كله قال لها شربهم الكاس بدل ده طلب امهم بس الكاس بتاعتي انا يستطيعان ان يشرب الكأس التي اشربها بدل عاوزين مراكز في السماء حيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي دايما نسأل يا رب انت قاعد فين مش هتلاقيه في القصور ومش هتلاقيه في التكييف ومش هتلاقيه في الراحة هتلاقيه في المزود هتلاقيه نجار هتلاقيه في القرى هتلاقيه يقول يصنع خيرا هتلاقيه بيتريقوا عليه اليهود هتلاقيه بيتذل في حتة هتلاقيه نايم في مركب لأن ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه هتلاقيه في الجو ده عندك استعداد تمشي معاه في الجو ده واحد جاله قال له أتبعك أينما تمضي قال له تبقى فاهم غلط لو هتعرف هتنام فين للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأس يا ابني أنا معرفش هبات فين النهاردة عندك استعداد على البهدلة دي حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي بس شوف بقى اللي هيمشي في السكة دي إن كان أحد يخدمني هيتبعني وهيمشي ورايا يكرمه الآب يعني ايه يعني كل حاجة ليها برضو تمنها اللي هياخد السكة دي للآخر له كرامة كبيرة قوي بس مش في الدنيا الرسل ما شافوش يوم عدل من ساعة ما عرفوا ربنا يسوع إنما في السماء دول الأنوار اللي في السماء اثنى عشر كوكبا حوالين الشمس اللي في السماء حاجة جميلة قوي الآن نفسي قد اضطربت يعني ايه احنا كمان لازم يحصل لنا كده يا رب اه هنضطرب ايوه هننزعج في وقت طب وماله هندخل على هزات شديدة كده طبعا ماذا أقول إيه يا رب اللي محيرك مش عارف بتقول إيه ليه أطلب بلاش الكاس ولا أطلب الكاس فيقول ماذا أقول أيها الأب نجيني من هذه الساعة ما هو ده لسان حال اللي بيمشي ورا المسيح فيلاقي من بهدلة لبهدلة ومن غلب لغلب ومن تجربة لتجربة ومن وصية لوصية ومن زنقة لزنقة فنجيني يا رب من هذه الساعة وبعدين يقول لا لا ما تنجنيش لا لحسن أدخل على الباب الواسع ماذا أقول هل أقول خضوعا لجسدي نجيني من هذه الساعة هل أقول خضوعا للراحة نجيني من هذه الساعة لكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أنا جاي عشان الساعة دي يعني إيه يعني جوه الخادم دايما هيبقى فيه صراع صراع بين الراحة الطبيعية اللي بيطلبها الجسد وبيطلبها المنطق وبيطلبها الناس وبين صوت الروح القدس اللي بيطلب الغلب والصلب والوقوع على الأرض والموت هتسمع صوت مين ماذا أقول هل أقول له رب نجيني من التجربة ولا أقول له رب إن كانت التجربة هي اللي تدخلني السماء خليها وخلاص لهذه الساعة قد أتيت أقول له بلاش الوصية دي ولا لا خليها وخلاص أزنق نفسي ما هي دي اللي هتدخلني السماء ماذا أقول ونفس الكلام قاله في بعدها بشوية في الليلة اللي بعدها وهو قبل الصليب بساعات لما في جسماني كان بيقول ايه يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك عشان يورينا أن كل خادم لازم يدخل في دي لازم يجي له وقت يقول له ما كفاية بقى وبعدين يرجع فيها ويقول له لا مش كفاية ما أقصدش ما أقصدش شوف أنت عاوز إيه أما كانش كفاية هات تاني اللي تشوفه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك أنت عارفها كويس وحاسبها كويس إيه اللي دخل السماء خلينا معك الآن نفسي قد اضطربت ماذا أقول أيها الأب نجيني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب بما أني ما بقتش عارف أصلي أقول لك نجيني ولا ما تنجنيش فاضل عندي طلب واحد تنجيني ما تنجنيش دي بتاعتك إنما مجد اسمك أنا عايش عشان دي زي اللي بنقولها في أبانا الذي كل يوم إيه ليتقدس اسمك فهنا الصوت جاله على طول جاله رد اللي فاتت ما جالوش رد لأنه كأنه يعني محتار بين طلبين ارتاح ولا كمل عذاب فايه يقول له نجيني ولا بلاش تنجيني طب اقول لك بلاش دي خالص نفكر فيها ايه رأيك ننسى كل ده ونفكر في حاجة واحدة مجد اسمك خلي اسمك انت ممجد خلي اسمك معروف عند الناس خلينا نشغل بيك انت مش بي انا بقى خالص انا اتبهدل ما اتبهدلش مش هتفرق انما احنا عاوزين اسمك انت يتمجد فجاله الصوت على طول فجاء صوت من السماء مجد ده طلب مستجاب نجيني مش دايما مستجابة ليه ربنا من رحمته ما بيسمعش كل كلامنا لا نضيع انما اول ما تقول له طلبات روحية مجد مجد اسمك يقول لك حاضر بدل دي رغبتك انا موافق ما فيهاش فصال كل طلباتك الروحية مستجابة مجد اسمك فقال له مجدت وامجد ايضا قال له ما أنا بتمجد في حياتك أهو وسأتمجد مجدت مجدت في المعجزات في التعليم في كمال ربنا يسوع المسيح على الأرض وأمجد أيضا في إيه في الصليب وفي القيامة وفي الصعود مجدت في التجارب والضيقات اللي عدت عليك وأمجد أيضا في التجارب والضيقات اللي لسه جايه مجدت وسأمجد أيضا يعني أنا عارف بعمل إيه فجاله صوت قال له ما كله صح كله ماشي صح السكة صح الناس طبعا بقى اتخضت صوت من السماء وإيه ناس أعداد المرة دي مش تجلي مثلا ثلاثة على الجبل ده يمكن ألفات أو مئات واقفين حوالين المسيح واليونانيين عاوزين يقابلوا في الشارع الكلام جه صوت من السما فالناس قالت زلزال ده ولا إيه ولا ملاك اتكلم أجاب يسوع وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت يعني إيه اوعوا تفتكروا إن أنا أنا بقول لكم اللي المفروض تبقوا عليه ربنا يسوع ما عندوش المعاناة بقى اللي عندنا لكن بيقول لنا الكلام ده ليكوا انتوا المشكلة دي عندكم انتوا الصراع ده جواك انت كإنسان وجوايا أنا ما بين الراحة والضيق ما بين اختيار الأرض واختيار السماء ما بين مجد الدنيا ومجد السماء فليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم يعني سمعت ربنا بيقول ايه للي بيمشي وراه مجدت وسأمجد أيضا هتسيب ربنا يتمجد في حياتك ولا هتقول له لا بلاش ما هو بيتمجد بالصليب وبالبهدلة عندك استعداد تمشي وراه ولا بلاش مجدت وسأمجد أيضا ليس من أجل صار هذا الصوت بل من أجلكم الآن دينونة هذا العالم دينونة دينونة مش دايما معناها إعلان الهلاك إنما كلمة دينونة في اليوناني معناها الفرز فرز يعني لما يفرزه حتى يسوع ربنا له المجد أدانا المثل بتاع الفرز الجداء عن الخراف دينونة دايما إشارة إلى عملية الفرز الحلو من الوحش فقال دلوقتي الصليب هو اللي هيفرز هو اللي هيحكم على الناس اللي مستعد يشيل صليبه اللي مستعد يقع في الأرض ويموت اتحسب مع المسيح يتمجد فيه ومعه إلى الأبد اللي هيهرب من صليبه اللي هينكر صليبه اللي هيزيح صليبه بعيد يبقى ايه حكم على نفسه انه طلع بره الصف فالآن دينونة هذا العالم لأنه الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا ما هو الشيطان بيكره الصليب فاللي هياخد جنب ده هيروح ناحية الشيطان ورئيس هذا العالم انطرح بره فاللي هيسيب الصليب هيروح ناحية الشيطان وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع ربنا يسوع عشان يوضح كلامه لأن هو كل الكلام لغاية دلوقتي سيمبوليك كده رمزي حبة حنطة ودفنته فقال لهم بصوا أنا أصلي لازم أطلع عن الأرض شوية عشان أشد الكل اللي هي يأتي بثمر كثير فقام يوحنا بقى فهم طبعا ما نعرفش فهمها ساعتها ولا فهمها بعدها انما يعلق بقى كل اللي فات ده كان كلام ربنا يسوع الايه اللي جايه دي تعليق يوحنا على الكلام فقال ايه قال هذا فيوحنا بيعلق على كلام المسيح مشيرا الى اية موتة كان مزمعا ان يموت اللي هي ايه الصليب لانه الصليب هيترفع بس هيترفع في قمة الالم والتعب بس الألم والتعب ده اللي هيرفعه وهو مرفوع في الآلام دي وفي الضيقات دي يجذب إليه الجميع فربنا يسوع فهم الحكاية صح طبعا وبيقول لنا أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع وقال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت واضحة الكلام ولا صعب يبقى ربنا في الحتة دي أعلن لنا نقط مهمة قوي بالذات لينا كخدام بصراحة الكلام ده يطلعنا كلنا لسه ما خدمناش بس يشركنا كلنا وانا اولكم يعني لانه مين فينا يقدر يقول انا نفذت الآية بتاعت ان كان احد يخدمني فليتبعني نقول له لا احنا بنتبعك حتت حتت بس مش في اي حتة مين فينا يقدر يقول يقع في الارض ويموت لا دي مش سهلة فاحنا لازم نحاسب نفسنا كخدام ولا احنا عايزين نتحسب كخدام من غير ما نبقى سمعنا الكلام كان احد يخدمني فليتبعني من يحب نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجلي يحفظها الى حياة ابدية لالهنا كل مجد وكرم الابدا